وجمل في حب الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم أحبتي لله جنود لله جنود في كل مكان وزمان لله جنود لله جنود في السماء وتحت الماء وفي الهواء لله جنود ل- لله جنود تحت البحر وفي الجحر لله جنود لله جنود داخل الإنسان جنود كل شيء في هذا الكون إنما هو جنود لله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو كل شيء في هذا الكون لما نيجي يعني ناخد الترتيب المنطقي للأحداث الله سبحانه وتعالى قدر الأقدار سبحانه وتعالى قدر لهذا الكون مقاديره إن كل شيء خلقناه بقدر ثم خلق الله عز وجل كل شيء فقدره تقدير فخلق كل شيء ميسر لما خلق له مقدر له قدر موظف في عمله ميسر لما خلق له وبعد كده خلق الله عز وجل الخلق فعلمهم ما خلق وقد جهلوا كثيرا أيضا مما خلق ويخلق ما لا تعلمون جنود الله عز وجل كل شيء في هذا الكون جنود لله عز وجل كل شيء في هذا الكون جنود لله عز وجل الملائكة جنود لله سبحانه وتعالى الريح جنود لله عز وجل الجبال جنود لله عز وجل كل شيء في هذا الكون جنود لله عز وجل يعني ايه يعني كل شيء في هذا الكون يتبع أوامر الله كل شيء في هذا الكون تحت أمر الله عز وجل ويطيعه وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم الجنود لابد وأن يسمعوا ويطيعوا أنا عايزك تتصور بقى إن الجبال جندي من جنود الله عز وجل والسماء جندي من جنود الله عز وجل والأرض جندي من جنود الله عز وجل لما النصارى قالوا كلمة سيئة على الله وهي أن لله ولد مين غضب ومين ثار ومين أراد أن يثأر لله سبحانه وتعالى وينتقم من هؤلاء ثلاثة سماوات من فوق رؤوسهم جبال تنصب عليهم فتسحقهم أرض تريد أن تنشق فتبتلعهم قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا هناك جنود لله عز وجل تتربص بمن عصاه بل وبمن عصى رسوله وآذاه في جنود الله سبحانه وتعالى تتربص بمن يؤذي رسول الله أيوة ولا تستغربوا جنود الله سبحانه وتعالى في كل مكان تعرف الله عز وجل وتعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتذكرون إخوتي حين عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف وقد ضربه قومه وأدموا قدميه وأعادوه حزينا هائما على وجهه فبعث الله عز وجل إليه ملك الجبال فقال له إن الله قد بعثني إليك وهو, وهو أمرني أن أطيعك فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الأخشبين اللي هم إيه جبلين جبلين اسمهم الأخشبين كان يحيطان بهؤلاء القوم إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام ده أقوى واحد في العالم مين اللي ممكن يكون بإيده يمسك جبلين ويطبقهما على من آذاه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأكرم الناس وأكثر الناس نفعا للناس صلى الله عليه وسلم حتى بمن عصاه ومن خالفه وآذاه فإن رسول الله رحمة به قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في ناس بتأذي النبي عليه الصلاة والسلام وهم لا يعلمون قدره عند الله وهم لا يعلمون قدره عند الله هذا الأذى لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون حتى شوف حتى وإن كان المسلمون ضعافا حتى وإن كانوا المسلمين جهالا حتى لو كانوا المسلمون غافلين فإن الله عز وجل لا يغفل ولا يجهل ولا يضعف سبحانه وتعالى وهو ناصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو مؤيده ورافع قدره سبحانه وتعالى حتى قال الله عز وجل ألم نرفع لك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إذا كان الله سبحانه وتعالى نصره على كل الدنيا وهو حيا صلى الله عليه وآله وسلم وقد أحاطت به المخاطر من كل جانب وقد نزل عليه البلاء من كل حدب وصوب ولكن الله عز وجل كان معه مؤيدا له وناصرا له صلى الله عليه وسلم ولذلك كان لا يحزنه وهو حيا لأن الله عز وجل معه فكان يقول لا تحزن إن الله معنا ولا زال الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم ينصره ويؤيده وهو ناصره صلى الله عليه وسلم آه، الحقيقة من جنود الله عز وجل الذين أيد الله بهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاة والخطباء وأيد الله سبحانه وتعالى رسوله بالمصلحين من الخلق أحبتي في الحقيقة آه، آه، مناظر شفناها في آه، الناس بره أنهم يدافعون عن الكلب إذا أوذي يدافعون عن القطة إذا صدمت بسيارة وتقوم الدنيا ولا تقعد ويوجع وي- ويسن من أجل ذلك قانون ويسن من أجل ذلك قانون الحقيقة يا إخواني ممن أيد الله به آه، رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو آه، الحقيقة آه، رئيسنا وإمامنا فضيلة الدكتور محمد مرسي الحقيقة يعني أسعد قلوبنا بشجاعة المسلم ووضوح المؤمن في عقيدته خرج مؤيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيده على من عداه يستخدم سلطاته في آه، كبت هؤلاء والحقيقة مما أثلج صدورنا أنه جزاه الله خيرا أمر السفارة المصرية في أمريكا أنهم آه، ي- يتخذوا الإجراءات القانونية ضد من آه، آه، أنتج هذا الفيلم ونشره اثنين آه، منع دخولهم مصر ووضع أسمائهم على آه، قائمة ترقب الوصول ثلاثة آه، سحب الجنسية آه، من المصريين الذين ساعدوا على آه، إنتاج ونشر هذا الفيلم المسيء لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم آه، تعالوا نشوف آه، رئيسنا المسلم المؤمن ماذا قال وكيف دافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ب- في هذا الموقف آه، الذي فعلا نراه جديدا على رئيس لمصر التي اعتاد رؤاس- رؤساؤها الانبطاح أمام الإرادة الإسرائيلية والإرادة الأمريكية تعالوا نشوف رئيس لم ينبطح أمامهم ولم ينحني أمام إيذائهم وأمام إفسادهم تعالوا نشوف آه، آه، الرئيس محمد مرسي وهو بينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأل الله أن ينصر من نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ينصر رئيس مصر الدكتور محمد مرسي فيما نصر فيه رسول الله تفضلوا معنا محمد باطن فمحمد باطن فمحمد باق ما بقي الدنيا رحمة فمحمد باق فمحمد باق فمحمد باق
الرحمن الرحيم المقدسات الإسلامية والرسول صلى الله عليه وسلم خط أحمر بالنسبة لنا جميعا نحن المسلمون نحن المصريون جميعا نرفض أي نوع من أنواع التعدي أو الإساءة إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نفديه كلنا بكل أرواحنا ومهجات قلوبنا لا نقبل أبدا ونعادي من يعتدي أو يتعدى بالقول أو الفعل أو اللفظ على رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا أمر مرفوض من كل المسلمين ومن كل المصريين وأنا أعبر عن الشعب المصري كله وأدين وأتصدى لكل من يحاول أو من يتكلم أو من يفعل أو من يمارس أي نوع من أنواع الإساءة إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى أي من مقدساتنا الإسلامية ونقول لهؤلاء العابثين الذين يريدون إشعال الفتن وتأجيج الصراعات بين الشعوب لن تفلحوا ولن يكون لكم مكان على هذه الأرض أنا أعلم وأعرف أن شعوب العالم الحر الشعوب في العالم كله المحبة للسلام تدين ذلك وترفضه وتقف ضده وهذا ما أؤكد عليه بالنسبة لنا وفي ذات الوقت نعلم جميعا أن حرمة النفس وقتل الأبرياء والعدوان على الإنسان عموم الإنسان هذا يرفضه الإسلام ونرفضه جميعا التعبير عن الرأي حرية التظاهر والإعلان عن المواقف مكفول ولكن بغير تعد على الممتلكات الخاصة والعامة أو على البعثات الدبلوماسية أو على السفارات من واجبنا نحن ومن صميم ديننا أن نحمي ضيوفنا وأن نحمي من يأتي إلينا من خارج أوطاننا وأن نحمي أماكن إقامتهم وأعمالهم وهذا واجب علينا جميعا لذلك أدعو الجميع أن يراعوا ذلك يراعوا عدم مخالفة القانون في مصر ويراعوا عدم الاعتداء على السفارات أو على القنصليات أو على البعثات الدبلوماسية أو على الممتلكات المصرية الخاصة والعامة أو غير المصرية وهذا ما أعرف جيدا أن الشعب المصري الواعي لا يفعله وأن هؤلاء الذين يقومون بالعدوان على السفارات لا يمثلون أحدا منا وإنما لا بد من أن نتعاون جميعا في الإعلان عن الرأي مع الحفاظ على مبادئنا وعلى وسائلنا السلمية الصحيحة التي يتفق معنا العالم كله عليها وفي ذات الوقت بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الشعب المصري أتقدم بخالص العذاب أتقدم بخالص العزاء والمشاركة الوجدانية بل والرفض لقتل السفير الأمريكي في بنغازي ومن كانوا معه هذا فعل نرفضه ويرفضه الإسلام وإن حرمة النفس عند الله أكبر من حرمة الكعبة كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي ندافع عنه وندافع وندفع ونعادي كل من يتعرض له بسوء أيا من كان موطنه أو مكانه وقد تحدثت مع الرئيس الأمريكي هذا الصباح وأكدت عليه ضرورة أن تكون هناك إجراءات رادعة قانونية ضد هؤلاء الذين يريدون أن يخربوا العلاقات بين الشعوب وخاصة بين الشعب المصري والشعب الأمريكي لقد تكرر ذلك قبل ذلك من ذات الشخص بالنسبة للقرآن الكريم والآن يحاول عبثا مع آخرين أن يجرب الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكدت للرئيس الأمريكي أن هذا مرفوض وأن هذا لا يمكن قبوله مع إدراكنا لطبيعة الشعب الأمريكي المتحضر وتأكيدي على أن الشعب المصري لا يقل تحضرا أو حرصا على العلاقات الدولية أو على السلام الدولي من أي من شعوب العالم كله هذا أمر ما حدث في بنغازي في ليبيا نرفضه وأعلم جيدا أن الشعب الليبي وأن القيادة الليبية أيضا ترفضه وقد أعلنت عن ذلك بوضوح أؤكد للجميع أننا ضد كل من يعتدي على المقدسات ولكننا نعادي دائما من يعتدي على مقدساتنا أو على رسولنا صلى الله عليه وسلم ونقف ضده بكل حزم وعزم ولا يعني ذلك أن نعتدي نحن على أحد أو نمارس بنفس الكيفية أي نوع من أنواع العدوان على الآخرين فمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذا موقفنا وهذا ديننا لا نعتدي على أحد ولكننا أبدا لا نقبل العدوان علينا أو على مقدساتنا نقول للعالم كله أن الدولة المصرية قادرة على حماية أرضها وعلى حماية شعبها وأبنائها وعلى حماية ضيوفها وبعثاتها الدبلوماسية والسفارات والفنادق والقنصليات وكل الممتلكات الخاصة بالشعب المصري والخاصة بمن يتملكها في مصر أو يعيش عليها نحن نبذل كل جهد لحماية كل هؤلاء وإن شاء الله لا يتم عدوان على أحد أبدا نقدر ذلك ونحرص عليه ونتواصل مع العالم كله بأمن وسلام ورغبة في انتشار هذا السلام في العالم كله فمحمد باق فمحمد باق فمحمد باق ما بقي الدنيا رحمة
آه، نصر الله من نصر رسوله وخذل الله من خذل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في قواعد ربنا سبحانه وتعالى كما بنى هذا الكون على قواعد بنى الله سبحانه وتعالى النصر والعز والتمكين على قواعد النصر والعز والتمكين لله ولرسوله وللمؤمنين لله العزة ولرسوله وللمؤمنين طيب والذل الذل جعل في حاجتين من يحاد الله ورسوله ومن يعصي الله ورسوله قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز إن الذي يبتدئ في محادة الله ورسوله المعاداة الإيذاء إذا فارقته العزة فارقته العزة وفارقته القوة وفارقه الخير والبركة فارقه الراحة في الدنيا قبل الآخرة دي لازم تاخدوها قاعدة أي حد بيبدأ طريق يحد الله ورسوله فيه فقد كتب عليه الشقاء كتب عليه الشقاء والذل والمهانة قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين مش في الذليلين لا في الأذلين يعني في أقل الذل في أذل الذل في أشد الذل في الأذلين كتب الله وما كتبه الله لا يمحوه أحد لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ما كتبه الله لا يمحوه أحد سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز بس بقى اوعوا توالوا امريكا عشان الفلوس ولا عشان رجال الاعمال اللي جم تقولوا يا جماعه هدوا شويه ما تستنكروش لا استنكر وارفض وتظاهر بس ما تضرش اللي ما ضركش ما تأذيش اللي ما أذكش ما يكونش مثلا هناك 10 15 واحد عملوا الفيلم ده وأنتجوه وأنفقوا عليه ونشروه وفي ناس ما يعرفوش حاجة عنه مش موافقين عليه فتروح تقتل ال- الأبرياء وتسيب آه، ال- ال- الخونة وتسيب المجرمين ده مش هو العدل مش ده هو العدل النبي عليه السلام آذاه كعب بن الأشرف صرح بقتله خرج قتل كعب بن الأشرف قال من لي بكعب بن الأشرف فخرج محمد بن مسلمة قال أقتله يا رسول الله قال نعم فخرج فقتله ده آه، حد الله سبحانه وتعالى في من آذى الله ورسوله والرجل الأعمى الذي كانت زوجته تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتحسسها حتى وصل إليها فقتلها بسكين فأصبح فالناس أخذوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما لك قال كانت تؤذيك وتسبك يا رسول الله فهذه الأمور في من سب الله ورسوله هذا فيه حكم الله عز وجل أن يقتل ولكن لا تقتل من لم ي- من لم يسب لا تقتل من لم يوافق لا تقتل ولا ت- ولا تؤذي من لم تراه متعاونا أو راضيا بما حدث خلاص دي ده اتفاق حاجة كمان احنا عايزين آه، الحقيقة أيضا نؤكد عليها إنك لا تتعاطف من أجل مال ولا من أجل عطاء ولا من أجل اقتصاد إنما تحب لله وتبغض لله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر شوف الآية دي جاية بعد الآية الثانية الآية الأولانية إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم المفلحون الحقيقة يا إخواني آه، حاجة تفرح حاجة تفرح إن دولتنا هي اللي بدأت تتحرك كل مرة كانوا الشباب مشكورين مأجورين بإذن الله سبحانه وتعالى يخرجوا يجلجلوا بصياحهم وحناجرهم يرفضون ما, ما, ما يحدث من إيذاء الله ورسوله تقطيع المصحف وتدنيسه ورسم النبي عليه الصلاة والسلام آه، بأشكال يعني للأسف الشديد كما نعلم جميعا في الدنمارك فكان الشباب يخرجون فكانت ال- آه، الشرطة تكبتهم وتمنعهم أصلا من الوصول للتعبير عن ال- آه، عن الرأي لكن سبحان الله المرة دي دولتنا هي اللي بتعبر عن ديننا وعن إسلامنا المرة دي رئيسنا هو اللي بيعبر عن عقيدتنا المرة دي بقى احنا عايزينها بجد عايزين دولة تقول يمنع الناس دي من دخول مصر مرة تانية يمنع كل من آذى الله ورسوله يمنع بسيف القانون ليه ما فيش قانون في مصر يجرم هؤلاء ويحاكمهم ويعاقبهم ويدخلهم ال- ال- إذا كان واحد والله يا إخواني قابلت واحد آه، آه، من إخواننا في, في يعني كان من فرنسا بيقول لي أنا بطرطش كده بالبوهية طرطشت على كلب على كلب والله سبحان الله العظيم فجابوه وحكموه ودفعوه غرامة بيقول في المرة التانية آه، هو كان شغال بيدهن دهانات المرة التانية بيدهن برضو كده جه الكلب راح نط في البوهية فعمل ايه راح قافل عليه خوفا من انهم يدفعوه غرامة او يضروه هو المرة دي ملوش ذنب وسبحان الله العظيم آه، آه، اكتشفوا بعد كده الموضوع بقول له عملوا معاك ايه قال له منعوني من دخول فرنسا اطلاقا مرة تانية ده معناه ده معناه ان ان فرنسا تمنع دخول من يؤذي كلب الى اراضيها والعياذ بالله تعالى والله انا لا امثل ولا اقارن ابدا ولكن شوف غضبة هؤلاء بقوانين على من يؤذي الحيوانات فكيف من اذى الناس فكيف من اذى الناس طب كيف من اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان اليهود مطلعين قوانين يدين بها أي إنسان يسب يهودي أو يؤذيه أو ي- أو يعني يشكك في آه، الهولوكوست ال- ال- المحارق الألمانية إن كان في محارق ألمانية أساسا من يشكك فيها ده يتحاكم يتحاكم آه، قانون عالمي وفي أي مكان في العالم يجيبوه إزاي اليهود قدروا يوصلوا لهذه الهيبة العالمية بالقوانين عايزين بقى دولتنا تسن قانون داخل مصر أولا لمن يؤذي الله ورسوله وأمهات المؤمنين والصحابة ها، الشيعة اللي عمالين يبرطعوا دلوقتي في في بعض الأماكن آه، في مصر في 6 أكتوبر وغيرها محتاجين لهم قانون يمنعهم من ممارسة طقوسهم التي تؤذي الله ورسوله وأمهات المؤمنين والصحابة الكرام كأمثال أبي بكر وعمر وعائشة المفروض في قوانين تسن لمثل هذا حتى يقطع لسان كل من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مطلوب حواجز تمنع هؤلاء من الوصول إلى هذه المقدسات ما ينفعش ده حرام ويسعى بها إلى إلى المحافل الدولية حتى تطبق وتعمم على كل البلدان وتعمم في كل البلدان دي مقدسات دي مقدسات أنا مش عايز أقول لكم إن مو- إن في قانون هنا في مصر يسوي بين من يسب الدين والعياذ بالله تعالى أو يسب ال- المقدسات ك يعني أنا مش عايز أقول مثل الله ورسوله وبين من آه، يسب رئيس الجمهورية الاثنين آه، الاثنين عقابهم ست شهور ويمكن مع إيقاف التنفيذ فالكلام ده لا يجوز و- وحرام شرعا من يسب الله ورسوله حده في الإسلام القتل فلا بد من تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأحوال ونحن نطالب بهذا وسنطالب به ولكن حاجة تفرح إن دولتنا يبقى فيها مثل هذه العزة والكرامة يطلع رئيسنا جزاه الله خيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده بتأييده وينصره بنصره ويعزه بعزه يطلع وي- و- وأمام العالم كله يقول آه، رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدستنا خط أحمر لا نسمح بتجاوزه عليه الصلاة والسلام الحقيقة يا إخواني المفروض كان حلقتنا النهاردة آه، عن ما لا, نعلي ما لا نعرفه عن الخلق العالم الذي لا نعرفه وطبعا احنا برضه هنجيب لكم بإذن الله تعالى النهاردة جزء من هذه الحلقات الحقيقة أيضا بما يخدم آه، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ المخلوقات نعرفها ولا نعرفها في منها نعرفه ومنها لا- ما لا نعرفه ومنها الظاهر الجلي ومنها الدقيق الخفي نصر الله رسوله بجنود لا نعرفها قال تعالى وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها سبحانه وتعالى ف ال... ال... احنا عندنا النهارده عالم لا نعرفه عالم جنود خارج جسم الإنسان وفي جنود داخل جسم الإنسان هذا العالم عالم غريب وعجيب تعالوا نشوف الجنود التي حولنا آه، في جسم الإنسان وخارج جسم الإنسان جنود في آه، آه، في الشعر جنود وفي الجلد جنود وفي الخشب جنود وفي الورق جنود جنود لله سبحانه وتعالى حكم الله حكم الله أن يفني الخلق جميعا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام طب إزاي ربنا جعل لكل مادة في هذا الكون مخلوق ليفنيه يأكله ويضعفه حتى يفنى كل من عليها فان طبعا آه، آه، آه، علماء البيولوجي علماء الأحياء بيقعدوا يدققوا النظر لحد ما بيوصلوا ودي امور اكتشاف يشوفوا م- مع كل مخلوق من مخلوقاتنا شيء بيفنيه سبحان الله العظيم بس هم بيتصوروا ان ده آه، اكله وشربه وانتهينا لكن لا هو ربنا سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان تعالوا نشوف سنة الله في الخلق كيف أن الله سبحانه وتعالى قيد لكل شيء في هذا الوجود جندي ليفنيه سبحانه وتعالى وما لا نعرفه عن هذا الكون تعالوا نشوف المخلوقات التي لا نعرفها نبدأ باللي نعرفه وبعدين ندخل فيما لا نعرفه وتفضلوا معايا نشوف هذا آه، التقرير اتفضل يا أستاذ عالمنا في أشياء نعرفها حشرات آه، مخلوقات ديدان يرقات آه، آه، دود عنكبوت لا نعرفه على الحسن تعالوا بقى نشوف ما لا نعرفه فالورد دي مقدمتنا آه، وده عنوان آه، برنامجنا العالم الذي لا نعرفه طهره يا ترى اللي احنا شايفينه ده عبارة عن إيه؟ تعالوا تعالوا نشوف بقيت على عشان نعرف قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه فالورد تضرع واعتنقا حسن يا شوف يا اخواني مثلا لنا الخلقا دي كلها مخلوقات فلا منها ما يظهر ومنها ما يخفى ده شعر الإنسان شعر الإنسان طبيعي معروف في مخلوقات حشرات كلنا عارفينها حسن يا رب لنا في شعر الإنسان لكن تعالوا نشوف عن قرب دي حشرات أخرى تفتكروا دي وظيفتها في الدنيا كلها إيه؟ إنها تاكل الدهون اللي على الشعر بس شوف الشعر بالنسبة لها زي غابات الأمازون شوف ده بيغسل وشه وهو مش واخد باله إن في شعره هذه المخلوقات كلها شوفوا جلد الإنسان بصماته جلد جلد الإنسان بصماته عاملة إزاي آه، اهو جوه البصمات وجوه الحفائر اللي موجوده دي وجوه هذه ال- ال- الشعور آه، حشرات مخلوقات عشان كل شيء في هذا الكون له ما ياكله ويتغذى عليه ويعيش فيه وقد لا نعرفه اشياء خفيه لا نراها قال الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون تعالوا نشوف عن قرب بقى ما لا نعرفه يمكن احنا شفنا بعض الحشرات التي لنا بها علم تعالوا بقى نرى او ن- ن- ن- ندخل فيما لا نعرفه شوفوا هنا الجلد الجلد شوفوا كل خط من الخطوط العميقة اللي احنا شايفينها دي هي دي تجاعيد الجلد هل تتخيلوا ان تجاعيد الجلد دي عليها مثل هذه المخلوقات دي مخلوقات لا نراها دي اللي احنا شايفينها دي مخلوقات موجودة على الجلد لا نراها اطلاقا ولكنها موجودة هتشوفوا انها منها اللي بيمشي جوه الجلد وجوه ثناياه علشان ياكل رزقه ويشوف اي بواقي في الجلد وياكلها اهو شوفوا ازاي ماشي ازاي اهو ده في جلدنا اهو ده على الجلد عمرك شفت على جلدك هذا المخلوق هذا ما لا نعرفه لو الانسان يقدر يشوف هذه المخلوقات آه، رؤية العين سبحان الله العظيم كان توهم كان حصل له وهم كان اتصدم آه، المخلوقات ذوات ال- الأرجل وذوات الأفواه وذوات ال- الأسنان هذه دي موجودة على جلدنا شوفوا ليها آه، تمن أرجل وفم وبتجري وبتمشي على الجلد بتاكل كل البواقي اللي موجودة جوه الجلد اهدي بقى تس- لا تستطيع رؤيتها أنت إطلاقا على فكرة مهما كان الجلد نظيف ده موجود شوفوا هنا بيمشوا ازاي اهو ال- العمود الطويل اللي انتوا شايفينه ده ده شجرة تعالوا نشوف مخلوق آخر ب... ب... يعني سبحان الله الجلد انتوا عارفين بيجدد آه، باستمرار خلايا ربنا بيجدد لنا خلايانا على طول شوفوا دي القشور اللي بتطلع من الجلد كل يوم بيطلع آه، منها آه، آه، مئات الالاف بل الملايين شو تفتكروا دي بتروح فين ربنا عامل لها مخلوقات مخصوص زي بالظبط المكانس زي المكانس اي حاجه تطلع من الجسم سواء كان جلد او ضفر او شعر او دهون او اي حاجه ربنا جعل لها اشياء ومخلوقات علشان تاكلها وتتغذى عليها وتنظف الكون منها شوفوا هو ده شوف المخلوق اللي عامل زي الخروف ده هو ورجليه عامله زي رجلين العنكبوت هو ده المخلوق الموكل باكل ما باكل الفراكه هو ده هو فراكه ال- الجلد الجلد اللي بيجف اهو ده بياكله شوفوا جنود ربنا سبحانه وتعالى في جسم الانسان قد ايه كتيرة وقد ايه قوية اهو ده, أهو ده جلد اهي دي بواقي الجلد وفركته تخيلوا بقى هذه المخلوقات بتاكل الجلد باستمرار اللي اللي يقع منها اللي اللي يطير منها اهو شوفوا اهي دي قاعده عماله تاكل بتتعشى ب- بتستمتع بالعشاء بتاعها اهي بتاكل اهي دي اللي في اللي في ايديها ده اهو فراكه جلد البني ادم اللي لا يمكن تشوفها بالعين المجرده ولا يمكن شوفوا اهي دي انظف مخده في امريكا انظف مخده في امريكا شوفوا الن- النسيج اللي جواها اهو ده الجلد اللي بي- اللي بيحتك بال- ب- بالليل ساعه النوم اهو ده الخرفان ده اهي عماله تاكل في الجلد ده اهو أهي دي انظف مخده في امريكا شوفوا النسيج عامل ازاي ويخلق ما لا تعلمون جنود الله التي لا يراها احد شوفوا ازاي المخلوقات ده اهي عمالة تنظف وعمالة آه، تاكل وعمالة تفني سبحان الله العظيم آه، تعالوا نشوف مخلوق آخر آه، أيضا موكل ب... ب... بإفناء أشياء أخرى شايفين الأكل والبقايا بتاعته أهو الأطفال بياكلوا الصبح بيفطروا منهم اللي بيشرب عصير بيفطر لكن تعالوا نشوف بقى ال- التوب اللي جاي ده تفتكروا التوب اللي جاي ده اهو كل يوم بنلبسه هل لاحظنا في يوم من الايام ان في مخلوقات فيه هل تصورنا في يوم من الايام ان في جواه هذه الديدان والحشرات والمخلوقات داخل انسجه ال- ال- التوب لا طب ازاي طب احنا انا هسالكم سؤال ايه السر في ان التوب لو اتساب فتره طويله داخل الدولاب بيبقى بنلاقي فيه ثقوب او بنلاقي فيه خرم او بنلاقي فيه آه، حته دايبه اهو ده السبب ان في مخلوقات موكله مخصوص بالانسجه بالملبوسات اهو شوفوا اهي دي حشره كما لو كانت آه، فراشه بت بت بتطلع وتدخل داخل أنسجة الجسم داخل- داخل أنسجة آه، ال- آه، الملبوسات أهو شوفوا ويا سلام بقى لو كان م- نوع من الملبوسات الفرو الكثيف اللي زي ده اهو شوفوا بقى ال- اللي موكل بيه علشان آه، يبدأ ياكله ويبدأ ي- يتغذى عليه حاجة زي الديدان بالظبط الديدان دي مش ممكن حد يشوفها بعين مجردة إطلاقا أهو شوفوا بقى المنظر أهو بيختفي داخل هذه الأنسجة لا يمكن تشوفها يبقى الإنسان يخاف لأن في مخلوقات لا يراها ممكن تسلط عليه تهلكه كان في آه، آه، آه، آه، كان في مخلوق اسمه آه، الإيبولا دي بكتيريا سلطت على بعض الناس ممن يفعلون الفاحشة آه، آه، آه، كان- أهلكتهم خلت أجسامهم تنصهر أهي دي سبحان الله العظيم آه، الإيبولا دي لا يراها أحد إطلاقا أهو شوفوا المخلوقات دي موجودة داخل أنسجة ال- القماش وهي دي الموكلة بأكل الأقمشة أيا كانت نوعها ومهما كانت نظافتها لازم هيظهر فيها أشياء مثل هذه شو أدي الأسواب محطوطة في دولاب نظيف ولكن لو اتسابت لفترة هتلاقوها آه، آه، مثقبة فيها ثقوب أو خروم بهذه الطريقة شوفوا المنظر ليه لأن هذه المخلوقات موجودة داخل الثياب مهما كانت نظيفة شوفوا هنا الرجل ده بينظر ل- لل- للتوب لقاه مثقوب بس هو مش عارف ليه هو لا يرى هذه المخلوقات لا يراها ننتقل لمنظر آخر مش احنا بيبقى عندنا كتب اللي عنده كتب لفترة طويلة مثلا ورثها عن جده أو والده لمدة 30-40 سنة بيلاحظ ان الكتب بدأت تصفر من حوافها حسن يا رب لنا الخلق فالعبد آه، على حوافها هتلاقوا فيه اصفرار وهتلاقوا ال ال الكتب بدأت تتهرأ يعني تدوب شوية كده من الأطراف وبعد كده بيبدأ ال- الورق من الداخل يدوب احنا طبعا بنقول دي رطوبة آه، ده آه، ده الركنة لا لا لا الرطوبة ولا الركنة ده هو في مخلوقات موجودة مخصوص علشان تاكل الورق سبحان الله العظيم كل شيء في هذا الوجود سيفنى كل شيء في هذا الوجود سيؤكل كل هذا كل شيء في هذا الوجود آه، آه، يعني طبعا آه، احنا عندنا الحقيقه مخلوقات كثيره لا نعرفها ودي كانت البدايه انا حبيت بس عشان وعدت حضراتكم المره اللي فاتت فالواحد بيخلي باله ممكن ربنا يسلط على اعداء الله ورسوله مخلوقات زي دي لا يعرفها وده حصل هو ابو جهل آه، آه، ابو جهل مات ازاي اتنين من ولاد المسلمين اتسلطوا عليه قتلوه طب ابو لهب اللي هو كان طاغيه مات ازاي اللي كان بيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا سلط عليه شيء اسمه العدسه ميكروب اسمه العدسة فهر لحمه وجلده وظهرت منه رائحة عفنة حتى مات ولم يقترب منه أحد آه، الأسود بن عبد يغوث كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلط الله علي- سلط الله عليه ريحا آه، آه، ريح السموم حارة فاسود وجهه ومات شر ميتة آه، وهكذا فربنا سبحانه وتعالى ممكن يسلط مخلوقات ضعيفة جدا صغيرة جدا دقيقة جدا على إهلاك أقوى وأعتى الخلق آه، وسبحان الله العظيم وما يعلم جنود ربك إلا هو الحقيقة قبل ما أختم في بعض ال- ال- التوصيات أحب أن أنا أوصي بها إخواني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في موقع عظيم جدا جدا اسمه موقع رسول الله دوت نت وموقع نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقع ده آه، جميل جدا وبيعمل دلوقتي أفلام خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي الذاتية ادخلوا عليه انصروا رسولكم صلى الله عليه وسلم في كتاب جميل جدا جدا جدا بسيط ل- للدكتور فضل إلهي ظهير كتاب جميل جدا اسمه حب النبي عليه الصلاة والسلام وعلاماته اشتروه وقروه عشان نعرف نحب النبي بجد عملي صلى الله عليه وسلم أنا ليا شريط اسمه حب النبي عليه الصلاة والسلام وعلاماته موجود على إسلام واي وموقع آه، آه، الطريق إلى الله قناة الرحمة الحبيبة وجريدة الرحمة آه، عملت آه، آه، عدد مشكورين وجزاهم الله خيرا عدد كامل عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي عايز يعرف حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام جديدة أو عايز يخطب بكرة وده ل- لإخواني الخطباء غدا إن شاء الله عز وجل آه، آه، عايز آه، آه، يعمل خطبة عن آه، النبي عليه الصلاة والسلام يجيب العدد ده ويتثقف منه ويعمل منه الخطبة لا مانع ان احنا نستفيد من بعض وان احنا نعين بعض ما دام الموضوع واحد والاتجاه الى النبي الى الله عز وجل والى نصره الله ورسوله اطمنوا والله سينصر الله من نصر الله ورسوله قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره وقال تعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وقال الله تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يجلس في مجلس ينتقص فيه من أرض أخيه ينتقص فيه من أرض أخيه ها، إلا ول- ولم يدفع عنه إلا خذله الله في موضع يحتاج فيه إلى نصرة الله وإذا دافع عن أخيه دافع الله عنه في موضع يحتاج فيه إلى نصرة الله أحبتي انصروا الله ورسوله تكونوا أعزة في دنياكم وأخراكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم إلى حلقة إلى حلقة القادمة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بالحب التقيت بكم وبشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل من هذا خلق الله السلام عليكم ورحمة الله
هذا خلق الله تأمل